قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ استعد معانا يا الله واملأ قلبك بالأماني كوكب الأرض في زماننا ضيعوا فيه المعاني لو تحب تشوف وتسمع صوت بلاله جاي تاني انسى كل هموم حياتك يلا نروح لكوكب تاني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع كوكب تاني الحقيقة محتاجين ان احنا كل يوم نحلم ونجدد الامل ونقول بكره يا ترى هنروح انهي كوكب وهنعيش مع انهي خلق وهنتعلم ايه وهنصحب مين ونشوف مين محتاجين نحلم الحلم الجميل دوت يلا بسرعه عشان الوقت بيجري تعالوا نركب سفينه الفضاء سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون تعالوا نطلع ونسبح في سماء الطاعه الكون كله الله اكبر بيسبح بحمد الله سبحانه وتعالى بدانا ندخل منطقه الكواكب وهننقي النهارده كوكب جميل جدا بفضل الله سبحانه وتعالى محتاجينه في الشهر الكريم دوت عشان نسبق بعض وعلشان نتسابق وفي ذلك فلي فليتنافس المتنافسون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات عشان كده النهاردة اخترنا ان احنا ننزل ونهبط ان شاء الله بسلام في كوكب السابقين تعالوا ندخل الكوكب وننزل بسم الله وعلى بركة الله تعالوا ننزل ونقرب ونشوف ونتعرف على سكان الكوكب الجميل دوت تعالوا نشوف القصور اللي موجودة وكان أول قصر نقابله قصر صحابي جليل يمكن ناس كتيرة ما تعرفوش لكن يعني عايزين نعرفه النهاردة ونقابله إن شاء الله يوم القيامة على حوض النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنفسه يحكي لنا قصته النهاردة هنشوف أول قصر كان قصر ربيعة ابن مالك إيه قصة ربيعة ابن مالك؟ النبي يا جماعة صلى الله عليه وسلم عمره ما ساب حد يعمل معاه أي حاجة إلا ولازم يرد له الجميل ده هو اللي قال كده قال كما عند الترمذي بسند صحيح قال ما من أحد كان له يد عندنا إلا وقد كافأناه بها ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله عز وجل بها يوم القيامة الحديث واضح بيقول كل إنسان عمل معانا معروف كافئناه وأكرمناه إلا بس أبو بكر لأن ما نعرفش نكافئه فالله عز وجل هو الذي يتولى مكافأة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه يوم القيامة أخويا وحبيبي تعال نشوف قصة ربيعة بن مالك ربيعة بن مالك كان متخصص في حاجة معينة انت عارف الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع الرجل المناسب في المكان المناسب كل واحد ليه وظيفة وحاجة معينة فربيعة بن مالك اختار لنفسه قعد يفكر ايه اللي ممكن اعمله واخدم بيه ديني فقال بس انا اجهز مية الوضوء انت عارفين ما كانش فيها طبعا لا حنفيات ولا خلاطات ولا الكلام ده كله ولا خزانات كانوا بيجيبوا المية من الابار ومن اماكن بعيدة وكده فربيعة بن مالك ألبس أنا بقى أجهز مية الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم في الخمس صلوات وأخد أجر بقى إيه أجر وضوء الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فالنبي حب يكافئه ففي يوم من الأيام بوحي من الله إلى رسول الله إن جبريل إيه قال للنبي عليه السلام قل له سلني شأن ربيع واللي هيطلبه أبواب السماء مفتحة ودعوته مجابة الآن اللي هو هيطلبه إن شاء الله مجاب ربيعة بن مالك ده كان وضعه إيه يا جماعة كان عنده تعالوا خد خد مني بقى السي في بتاع سيدنا ربيعه كان عنده 17 سنة وكان من أهل الصفة فقير جدا جدا مش لاقي يتجوز كان محتاج شقة يعني إيه محتاج شقة ومحتاج عروسة ومحتاج يتجوز ويعيب في نفسه فلما النبي فاجئه بالسؤال وخد بالك السؤال مفاجأة وكان ممكن واحد غير ربيعة يقول له إيه طب يا رسول الله والله سؤال جميل قوي سألني شأن ربيعة طب ممكن تسيبنا نفكر لحد بكرة لم يتردد ولم يتلعثم لحظة واحدة والله النبي بيقول له سلني شيئا يا ربيع في لحظتها وبكل قوة وانطلاق قال مش أسألك الجنة لا أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله الله أكبر إيه ده ايه الحب ده كله ده بيفكرني بحديث تاني بس انا هرجع برضو ربيعه تاني في حديث رواه الطبراني في الاوسط والصغير باسناد حسن ان رجلا ولا مسميه حديث المحب جاء الى الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال- وقال له يا رسول الله والله ان اني لاحبك والله لانت احب الي من نفسي ومن ولدي ووالدي ومن الناس اجمعين واني لاكون في البيت فاذكرك فما اصبر حتى اتي فانظر اليك فاذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا انك اذا دخلت الجنه رفعت مع نبينا في الجنه وانا اذا مت ودخلت الجنه فاني اخشى الا اراك هو بس مشكلتي ان انا خايف ما اشوفكش يا رسول الله فسكت النبي ونزل قول الرب العلي ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما فربيعه بن مالك النبي بيساله بيقول له سالني شيئا يا ربيع قال اسالك مرافقتك في الجنه شوف الدرس الثاني الحلو ان النبي كان ممكن يقول له عفارم عليك والله العظيم ده انت جدع حلوه وادي الامنيات ولا بلاش ادي الهمه ولا بلاش وخلاص بقى وما تشتغلش بقى وخلاص ويعني ايه الحمد لله انت ضمنتها قال له ايه لا ما قالوش كده قال له فاعني على نفسك بكثره السجود لله فانك لا تسجد سجده لله الا رفعك الله بها درجه في الجنه الله الله ما شاء الله ربنا قال كده واسجد واقترب كل لما تنزل تحت هتطلع فوق واسمع الكلمه واحفظها كل لما هتنزل تحت هتطلع فوق ربيعه بن مالك هيكون في صحبه النبي في الجنه لانه دعا والنبي امن سلني شيئا يا ربيعه اسالك مرافقتك في الجنه فاعني على نفسك بكثره السجود لله تعالوا نشوف قصر مين تاني اللي هيكون في كوكب السابقين تخيل مين حضرتك عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود صحابي جليل من اجل وافضل اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن مسعود هو اول من جهر بالقران لكفار مكه فضلوا يضربوه ضرب مبرح سبحان الله ورغم ذلك قال غيظا لهم والله لو عادوا لعدت مره اخرى سبحان الله عبد الله بن مسعود اللي في يوم من الايام حب ان هو يقطع صعود من الاراك للسواك يعني يجيب سواك للنبي عليه الصلاة والسلام من فوق الشجره وكان عبد الله بن مسعود صاحب سيقان رفيعه وجسد نحيف فلما طلع فوق الشجره جت الريح فهزت الغصن فانكفأت سيقان عبد الله بن مسعود وانكشفت فضحك الصحابه فتعجب النبي وغضب وقال مما تضحكون قالوا نضحك من دقه ساقيه قال والذي نفسي بيدي لهما في الميزان يوم القيامه اثقل من جبل احد الله اكبر رجليه اللي تقلها ايمانه بالله سبحانه وتعالى عبد الله بن مسعود اللي ورد في الحديث اللي ورا- اللي رواه احمد والنسائي بسند صحيح ان حبيبك ما تصلى عليه بقى صلى الله عليه وسلم كان معدي هو وابو بكر وعمر من قدام دار عبد الله بن مسعود فسمع عبد الله بن مسعود وهو في الثلث الاخير من الليل وهو بيصلي بسوره النساء وظل يقرا يقرا ويبكي ويرتل والى ان انتهى من الركعتين فلما انتهى من صلاته جلس يدعو والنبي يقف خلف الباب خد بالك فقال النبي سل تعطى خد بالك ابن مسعود مش سامع النبي وما يعرفش ان النبي قاعد بره هو وابو بكر وعمر فالنبي بيقول سل تعطى الكلام ده مش من عند النبي الكلام ده يا جماعه بوحي من الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم سل تعطى اي دعاء ستدعو به الان مجاب الان يا ابن مسعود فاذا بابن مسعود يطلب طلبات عجيبه جدا قال واحفظ معايا الكلمات دي ويا ريت تكتبها قال اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد فقال النبي آمين الله أكبر يا يا- يعني الواحد كان بيتمنى يقول يا رب كنت أنا اللي أدعو الدعوة دي أو أنتوا اللي تدعوا الدعوة ديت والنبي أمن لنا على الدعاء الجميل ده اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ده في الجنة وبعدين فوق ده كله بقى ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أعالي جنان الخلد فقال النبي آمين عمر بن الخطاب خد بقى الموقف ده قال بس اليوم أبشر ابن مسعود بتأمين النبي على دعائي وأسبق أبا بكر في خصلة خير يعني هو على طول اللي سابقني في كل حاجة النهاردة سبقه بقى قال فلما انصرف الناس من صلاة الصبح ذهبت لأبشر ابن مسعود بتأمين النبي على دعائي فوجدت أبا بكر خارجا من عند ابن مسعود فقلت والله لا أسبقك إلى خير أبدا يا أبا بكر الله أكبر عشان كده ابن مسعود كان ليه قصر في كوكب السابقين ما شاء الله تعالوا نشوف مين تاني كان ليه قصر في كوكب السابقين صحابي برضو كتير من المسلمين ما يعرفوش لكن هو صحابي جليل تعالوا نعرف مين هو الصحابي ده اللي ليه قصر في كوكب السابقين صحابي اسمه أبو الدحداح سمعت الاسم ده قبل كده أبو الدحداح قصته في غاية الغرابة كان في طفل يتيم آه، في عهد النبي عليه السلام كان ليه بستان وكان بستانه بجوار بستان واحد من الأنصار فحب الطفل اليتيم عشان يضمن ان بستانه يعني محدش يعتدي عليه حب يعمل سور للبستان بتاعه من كل الجهات فجه يعمل السور فإذا بنخلة من نخل الأنصاري هت يعني إيه هتقف قدام الجدار فطلب من الأنصاري وقال له يعني أسألك بالله أعطني النخلة وأنا بحيث أعمل السور حواليها قال لا قال إذا بعني النخلة مش عايز تداني بيعها لي قال لا قال أعطني النخلة وسأدعو لك قال له لا فذهب اليتيم يشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا هذا الصحابي ما كانش يقصد أبدا ان هو يعصي أمر النبي لكن هو كانت المشكلة عنده ان هو زعل ان هذا اليتيم ذهب وشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء النبي مع اليتيم وقال لهذا الصحابي الجليل أعطيه النخلة قال لا يا رسول الله قال إذا بعه النخلة قال لا يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيه النخلة ولك بها نخلة في الجنة فقال لا يا رسول الله مين اللي واقف بقى جنب النبي عليه الصلاة والسلام أبو الدحداح بطلنا أبو الدحداح واقف فسمع نخلة في الجنة بنخلة أديها لليتيم والله يعني رابح البيع أبا يحيى فراح قايل للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ألا إن اشتريت تلك النخلة وأعطيتها لليتيم ألي بها نخلة في الجنة قال أجل فذهب أبو الدحداح إلى هذا الأنصاري الجليل وقال له يا رجل هل تعلم بستان أبي الدحداح؟ قال طبعا ومن لا يعلم بستان أبي الدحداح بستان أبي الدحداح يا جماعة كان أجمل بستان من بساتين المدينة كان قدام مسجد النبي كان فيه 600 نخلة وبئر وبيت وسور يعني كفاية إنتاجية من أعظم ما يمكن وكان التمر بتاع أبي الدحداح كان أجمل تمر موجود في المدينة قال له طبعا ومن لا يعلم بستان أبي الدحداح قال هو لك بكل ما فيه من بئر وبيت ونخل وسور على أن تعطيني هذه النخلة قال هي لك فعاد ابو الدحداح مره اخرى هو مش يعني مش بيتاكد من النبي هو عارف ان كلام النبي صدق لكن هو نفسه يسمع البشرى تاني قال يا رسول الله الا ان اشتريت النخله واعطيتها لليتيم الي بها نخله في الجنه قال اجل يا ابا الدحداح قال ابشر يا رسول الله فلقد اشتريت النخله واعطيتها لليتيم وجعلتها لله جل وعلا فتبسم النبي ومسح على لحيته ويقول كم من عذك رداح لابي الدحداح في الجنه اي كم من نخله مثمره لابي الدحداح في الجنه وظل النبي يكررها المشهد الثاني أبو الدحداح واخد الأنصار عشان يسلموا البستان فلما وصلوا للبستان لسه جاي يفتح الباب فافتكر إن هو خلاص باع البستان ومش من حقه إنه يدخله فلسه هيسلموا البستان وإذا به يسمع صوت زوجته وأولاده في البستان فنادى من وراء السور يا أم الدحداح قالت أجل يا أبا الدحداح قال اخرجي أنت وبنوك من البستان فقد بعناه لله جل وعلا طبعا لو واحدة يعني فاهم ازاي كانت هتقول له يا فرحتي بك يا حبيبي واخد بالك انما سبحان الله امرأة قلبها مليان ايمان وبذل وعطاء قالت ربح البيع أبا الدحداح لا نقيل ولا نستقيل الله أكبر وهي خارجة هي وأولادها ومشهد مؤثر وركز معايا وهي خارجة من البستان ابنها طفل صغير خد تمراية من الأرض حطها في بقه فراحت مطلعاها من بقه ورمياها في الأرض وقالت له سامحني يا بني فقد بعناه لله الله أكبر أخويا وحبيبي مشهد جليل وعظيم ومؤثر جدا عشان كده أبو الدحداح كان ليه قصر في كوكب السابقين مين تاني كان ليه قصر في كوكب السابقين واحد اسمه سعد ابن خيثمة ابن الحارث طيب يا شيخ محمود قصته الله يبارك فيك قول لنا كده و... حببنا كده في ان احنا نتسابق الى فعل الخير بقى كده سباق في العباده سباق في البذل والعطاء سباق في الانفاق سباق في الدعوه الى الله سباق في صله الارحام عايزين نتسابق وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سعد بن خيثمة بن الحارث لما ندب النبي الصحابة للخروج في يوم بدر قام خيثمة بن الحارث ودعا ابنه سعد وقال له يا سعد تعلم أن النساء ليس معهن أحد فأريد منك أن تبقى مع النساء لكي أذهب وأجاهد في سبيل الله شوف ابنه رد عليه قال له يا جماعة فقال له سعد والله يا أبتاه والله لو كانت الدنيا بأسرها لآثرتك بها لو كانت الدنيا بكل ما فيها كنت اديتها لك عن طيب خاطر ولكنها الجنة والله لا أوثر بها أحدا اليوم ودخل سعد ابن خيثمة ابن الحارث يجاهد في غزوة بدر فقتل شهيدا فلما جاء الصحابة يهنئون خيثمة بن الحارث باستشهاد ولده سعد بكى وقال أواه أواه والله لقد فاز بها دوني والله لقد كان أعقل مني والله لقد رأيته البارحة في المنام يسرح في أنهار الجنة ويأكل من ثمارها ويشرب من من أنهارها ويقول أبتاه الحق بنا فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا يا الله أدي القلوب المؤمنة أدي الناس اللي بتتسابق إلى كل طاعة لتقربهم من ربنا سبحانه وتعالى بل تعجب وحاجة في غاية العجب إن القصر اللي كان بعدهم على طول لواحد عنده حوالي 12 13 سنة وهو عمير بن أبي وقاص اللي هو أخو سعد بن أبي وقاص طبعا حضراتكم عارفين إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان قبل ما يبدأ أي غزوة كان لابد إن هو يستعرض الجيش أقل من 15 سنة لازم يرجع ما يقاتلش خدت بالك فكان عمير بن أبي عمير بن أبي وقاص اللي هو أخو سعد بن أبي وقاص كان عنده حوالي 13 سنة وبعدين عارف ان النبي هيرده فراح مستخبي ورا سعد بن ابي وقاص النبي بيطمئن على احوال الجيش فجاه لقى اللبس بتاع سعد بن ابي وقاص بيتحرك يمين وشمال حد مستخبي وراه فنظر خلف سعد فوجد عمير فقال ارجع فبكى عمير وقال يا رسول الله سالتك بالله لا تردني اني اريد الشهاده فتبسم سعد بن ابي وقاص وقال يا رسول الله لا تحرمه الشهاده فاجازه النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عمير بن أبي وقاص وكان قصير حتى قال سعد بن أبي وقاص كنت أعقد له حمائل السيف السيف بتاعه لما بيتحط على كتافه بيجرجر في الأرض فكان يحط له السيف الناحية التانية كده ويخليه نازل بزاوية كده عشان يعرف يمشي بيه قال فدخل فقاتل فقتل فكان من السابقين الله أكبر طفل صغير أخويا وحبيبي أم عمار بن ياسر سمية كانت من السابقين أول شهيدة في الإسلام رسالة لكل رجل إن يكون رجل عيب عليك أخويا وحبيبي يلي ما سجدتش لله سجدة عيب إن تكون أول شهيدة في الإسلام امرأة وانت بترفض تسجد لله عيب إن تكون أول شهيدة امرأة وانت رافضة تلبسي حجاب لحد النهاردة عيب إن تكون أول شهيدة في الإسلام امرأة وانت لسه لحد الان ما بتفكرش تفتح كتاب ربنا وتقرا في كتاب الله تمسكوا به النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما ان تمسكتم به فلن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي وانهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض تعال نشوف القصر اللي بعده للسابقين كان قصر عمير بن الحمام واحنا ذكرناه قبل كده في مرة لكن معلش هنكرره لآخر مرة لأنه فعلا مناسب لهذا الكوكب عمير بن الحمام اللي النبي صلى الله عليه وسلم من حديث رواه مسلم لما كان واقف في أرض الجهاد وبعدين أول مرة بقى يلتقي المسلمون مع المشركين وكان الموضوع يعني يعني معركة فاصلة وكانت أول معركة والصحابة لسه مش متعودين على كده فقام النبي وقال والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل منكم فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة الصحابة ساكتين فالنبي حس إن هم لسه عايزين كلمة تانية فقال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض فإذا بهذا الصحابي الجليل عمير بن الحمام واقف جنب النبي فقال بخن بخن جنة عرضها السماوات والأرض فقال النبي ما حملك على قولك بخن بخن قال لا شيء يا رسول الله سوى أني أرجو أن أكون من أهلها قال أنت من أهلها فأخرج بعض التمرات وأكل تمرة أو تمرتين ثم نظر إلى سائر التمر وقال والله لئن أنا حييت حتى آكل تلك التمرات إنها لحياة طويلة فدخل فقاتل فقتل فكان من أهل الجنة بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم كان في قصر مين كمان في كوكب السابقين كان في كوكب ابي ايوب الانصاري حضرتك طبعا وحضرتك عارفين مين هو ابو ايوب الانصاري ابو ايوب الانصاري اللي النبي فضل عنده في بيته لمده سبع شهور في ضيافه ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه وارضاه ابو ايوب الانصاري بلغ من سن 80 سنه يا الله يا رب احسن ختمنا يا رب 80 سنه ويزيد بن معاويه بن ابي سفيان رايح عشان يغزو القسطنطينيه يقوم عما يوم أبو أيوب الأنصاري يقول له يا يزيد احملني على فرس وتوغل بي في أرض العدو إلى أن تصل إلى أقصى درجة وادفني هناك إذا مت ويدخل بي يزيد بن معاوية حد ما وصل لاخر حاجه هناك عند اسوار القسطنطينيه ويزيد وابو وابو وابو, وأبو ابو ايوب الانصاري خلاص وهو على الفرس وداخل يجاهد في سبيل الله وهو بيطلع في الروح في سكرات الموت ومات على فرسه فدفنه يزيد بن معاوية تحت أسوار القسطنطينية وما زال قصر وما زال قبر أبي أيوب الأنصاري معروف لحد النهاردة عند أسوار القسطنطينية بفضل الله سبحانه وتعالى تعال نشوف مين تاني كان ليه قصر جميل جدا جدا في كوكب السابقين عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس الخليفة الراشد اللي حكم 26 دولة وأرسل من ينادي في كل مكان في كل بقعة من بقاع الأرض وفي كل مسجد أين اليتامى؟ شوف فاضة الأموال طلب من المسلمين يدفعوا زكاة مالهم وصدقتهم فاضة الأموال لدرجة أن الباب بتاع بيت مال المسلمين كان لا يغلق من كثرة الأموال والدنيا أمان كلها بفضل الله سبحانه وتعالى فنادى فأرسل من ينادي في كل مسجد تأمن معايا يا مسلم في كل مسجد من مساجد المسلمين في 26 دولة أين اليتامى أين الأرامل من كان في حاجة إلى مال فليأتي إلى بيت المال المسلمين ويرجع المال مرة أخرى إلى بيت مال المسلمين يتعجب عمر بن عبد العزيز ويقول أما ناديتم على الناس يقولون نادينا يا أمير المؤمنين قال فلماذا لم يأخذ الناس المال فيقولون عففت يا أمير المؤمنين فعفت الأمة تبعا لعفتك قال إذا أرسلوا المال مرة أخرى وقول يقول من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين سد ديون المسلمين جميعا من أراد أن يحج ولم يستطع فحجه من بيت مال المسلمين حج المسلمون جميعا من بيت مال المسلمين من بلغ سن الزواج من الشباب أو الفتيات فزواجهم من بيت مال المسلمين زوج كل الشباب وعف الشباب والبنات من بيت مال المسلمين قال ائتوني بالحبوب وابدروها في الصحراء كي تنعم الطيور في عهد المسلمين حتى الطيور كان ليها حظ في عهد العدول أي نعم ثم قال ما تبقى من مال فتصدقوا به على فقراء أهل الكتاب بفضل الله سبحانه وتعالى يأتي لعمر بن عبد العزيز رجل راعي غنم يقول يا أمير المؤمنين أمر غريب يحدث عندي قال ما هو قال في كل يوم يأتي الذئب وينام في حضن الغنم فقال عمر بن عبد العزيز لا عجب في ذلك فلقد أصلحت ما بيني وبين ربي فأصلح الله ما بين الذئب والغنم في آخر أيام يأتي له واحد ويقول له يا أمير المؤمنين جزاك الله عن الإسلام والمسلمين خيرا فيقول له لا والله بل جزى الله الإسلام عني وعن المسلمين خيرا أخوي وحبيبي عمر بن عبد العزيز في يوم من الأيام وهو والي لسه على المدينة المنورة أرسل وزيره المخلص رجاء بن حيوة وقال اشتري لي ثوبا فاشترى له ثوبا بخمسمائة درهم فقال له ما رأيك يا عمر قال ثوب جميل لولا أنه رخيص الثمن فلما أصبح أميرا على المؤمنين بيحكم 26 دولة أرسله مرة أخرى عمر ليشتري له ثوبا فاشترى له ثوبا بخمسة دراهم فقال ما رأيك يا أمير المؤمنين فقال ثوب جميل لولا أنه غالي الثمن فبكى رجاء بن حيوة وقال ما شأنك يا أمير المؤمنين قال أخبرك يا رجاء يا رجاء إن لي نفسا طواقة اتعلم يا مسلم حس بإن همتك عالية إن لي نفسا طواقة ما وصلت إلى شيء إلا وطاقت للذي فوقه فلقد طاقت نفسي في بداية الأمر أن أتزوج من فاطمة بنت عبد الملك فلما تزوجتها طاقت نفسي أن أكون واليا على المدينة فلما أصبحت واليا على المدينة طاقت نفسي أن أكون أميرا على المؤمنين فلما أصبحت أميرا على المؤمنين طاقت نفسي إلى جنة رب العالمين فأنا أعمل الآن لها أخوي وحبيبي كان في قصر برضه في الكوكب دوت للإمام ابن الجوزي هذا الصباغ اللي كتب بإيديه أكتر من 2000 مجلد وتابع على إيديه 200 ألف واحد وأستم على إيديه 200 واحد بفضل الله وكان في قصر كمان لمحمد بن القاسم اللي فتح الهند والسند وعمره 17 سنة 17 سنة يا مسلمين وكان في قصر أيضا لمحمد الفاتح اللي فتح القسطنطينية وعمره 23 سنة عشان كده بسأل كل المسلمين اللي قاعدين قدامي حد فيكم ناوي يبني قصر أو يحجز قصر إن شاء الله في قصر السابقين ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بعلو الهمة والتنافس في الخيرات قال جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وفي ذلك فليتنافس المتنافسون حبيبك اللي هتصلى عليه صلى الله عليه وسلم أمرك أيضا بعلو الهمة قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأمور وفي رواية معالي الأخلاق ويكره سفسافها قال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال الصالحة قال صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف الحق نفسك و- والحق بالرغب في كوكب السابقين بفضل الله يقول الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة لا بد للسالك لا بد للسالك الذي يسلك طريقه إلى الله لا بد للسالك من همة تسيره ومش كفاية أنها تسيره بل وترقيه أن أنت ترتقي كل يوم كل يوم عندك أمل النهاردة إن شاء الله أزود ركعتين في قيام الليل بكرة هزود جزء في القرآن بعد بكرة هزود التسبيح بعد بعده هزود الاستغفار بعد بعده هدعو إلى الله وهكذا وانطلق كل يوم حتى تقترب من الله أكثر وأكثر وتقترب من حوض النبي أكثر وأكثر لا بد للسالك من همة تسيره وترقيه ومن علم يبصره ويهديه أخوي وحبيبي لا يمكن تعلو الهمة في قلبك إلا إذا تخلى القلب عن حب الدنيا ويعني تعلق القلب بالآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى والمسألة عاملة زي البالون الكبير اللي مربوط في صندوق طول ما الصندوق مليان حجارة يعني مليان دنيا البالون مش هيطير خفف الحجارة وشيلها بفضل الله البالون هيطير هكذا لو خففت قلبك من حمل الدنيا ومن حب الدنيا بفضل الله قلبك هيطير في سماء الطاعة وفي سماء الإيمان حدد هدفك من دلوقتي من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبي وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له منها أخويا اللي بحبك في الله خلي نفسك اعتبر نفسك في سباق 100 متر ما انتش فاضي تبص لا يمين ولا شمال لا تلتفت اوعى حد يعطلك انت سائر الى الله سبحانه وتعالى فانهم عدو لي الا رب العالمين كل شيء يحجبك ويعطلك عن طريقك لربنا فانهم عدو لي الا رب العالمين اخويا وحبيبي لازم يكون عندك علو همه في طلب الحق في طلب العلم في الدعوه الى الله في العباده في طلب الجنه يكون عندك علو الهمه حتى في طلب الجنه النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن جل وعلا لو جمعت الشباب في الحر دوت وسألت كل واحد همتك إيه ف... أو نفسك في إيه واحد هيقول لك نفسي في إزازة حاجة ساقعة والتاني نفسي في مروحة والتالت نفسي في مكيف والرابع نفسي في شاليه على البحر والخامس نفسي إن أكون في ظل عرش الرحمن وكل حاجة ليها تمن حاجة الساعة بجنيه والمروحه ب 200 جنيه والمكيف ب 3000 جنيه والشاليه ب 2 مليون جنيه وجلسه في ظل عرش الرحمن بدمعه من خشيه الله الله اكبر الجنه طريقها سهله الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك أكيد همتك هتعلى أكيد من النهاردة تقول إن شاء الله لن يسبقني إلى الله أحد إن شاء الله سأكون وأنا أول المسلمين كما قال جل وعلا ويعني سبحان الله في, في الآية يعني قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين كل واحد فينا بيقرأ الآية وبيقول وأنا أول المسلمين يا ريت تكون أول واحد تسبق إلى الله سبحانه وتعالى ربنا يجمعنا وإياك على خير ما زلنا في كوكب السابقين إن شاء الله نركب سفينة الفضاء ونرجع للأرض مرة تانية الحمد لله على السلامة بكرة إن شاء الله في رحلة يا ترى هنروح أنهي كوكب ده اللي هتعرفه بكرة إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته استعد معانا يلا واملأ قلبك بالأماني كوكب الأرض في زماننا ضيعوا فيه المعاني لو تحب تشوف وتسمع صوت بلاله جاي تاني انسى كل هموم حياتك يلا نروح لكوكب تاني